هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك هكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك إن قلت نسيتك همسة أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك خمسة اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا راسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار لي مر وانا راسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك انا اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مر وانا ناسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مر وانا ناسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مر وانا ناسي عليك امال انا ايه قولي انت انا ايه اختار مر وانا ناسي عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول قول قول قول يا حبيبي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد توعدني وطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيدة قبل العيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وأطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد عيد توعدني وأطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد وثقك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده ايد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نريده لوحده يقيد يقيد ولقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب فيك والدنيا فيك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيده لوحده يقيد عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي عارف كان أجمل شيء في حياتي إيه يا حياتي كان أجمل شيء إن أنت كل حياتي توعدني وأطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد توعدني وأطير أطير قبل المواعيد للفرحة عيد قبل العيد والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيل كل وحده يقيل والقاك يا حبيبي سابقني هناك والحب في ايدك والدنيا في ايدك والشمع يشوفني معاك يا حبيبي من غير ما نقيل كل وحده يقيل كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد كان شيء جوانا علينا جديد دلوقتي خلاص ما صبحش جديد شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار بر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا لسه عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول قول يا حبيبي Altyazı كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعك ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقوله ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم حبيبي صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم لغة بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش للقلب لكن برضه بنقول حبيب صحيح بنتوعد ونتقابل ونتكلم جوا بتقوله كلام يمكن مالوش معنى ماهوش من القلب لكن برضه بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم وفوق خد الليالي دموع بتسأل إيه جرى لينا شموع على ما عادتش شموع وريجت ايدها تدفينا وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرى لينا اه شموعنا ما عادتش شموع ورجل ايدها تدفينا وده كله وملناش إلا بعدنا في جنة النار بتجمعنا ليالينا وده كله وملناش إلا بعدنا في جنة النار بتجمعنا ليالينا شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار بر ولا راسي عليه شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار لي ورد وانا نسى عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عين قول الحبيب يا عين لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل العيد عيني عيني عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداخلي القلب قبل الإيد عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداخلي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه لوتنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين والقلب يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غم بتاعي الحب بريء واحنا ظلمناه أدوتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقال يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين وانا غمض عيني الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه ما شبهه قبل سباق عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد آه غير اللي كان بدافي القلب قبل الليل عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني ليه حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بداخلي القلب يا بيه الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين وليلة مننا ساعتين نحلف يمين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين وليلة مننا ساعتين نحلف يمينين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح شوف كنا في ايه وصباحنا في ايه واختار البر وانا لسه علي شوف كنا في ايه وبقينا في ايه واختار حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي عيني عيني عين قول الحبيب يا عين لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدبي القلب قبل العيد عيني عيني يا عين قولي قولي حبيبي يا عين اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل الايد عيني عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بيدفي القلب قبل الايد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقلب يا مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه أدوبنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه الحب بريء واحنا ظلمناه شبابه قبل صباه عيني يا عيني يا عيني قول الحبيب يا عيني لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالايد بقى شيء علينا جديد اه غير اللي كان بتهبي القلب قبل الليل عيني يا عيني يا عيني قولي قولي حبيبي يا عيني اه لهفتنا راحت فين جنتنا راحت فين كل الحاجات الحلوة نجيبها تاني منين حتى السلام بالإيد بقى شيء علينا جديد غير اللي كان بدمي القلب قبل الإيد الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ويلا مننا ساعتين نحلف يا بنين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه روتنا شباب وقبل الصباح يدينا الحب نصيب سنتين نشربه في دقيقة مش في اتنين ونرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين الحب بريء واحنا ظلمناه زودنا شبابه قبل الصباح الحب بريء واحنا ظلمناه دوبنا شبابه قبل الصباح شوف كنا فين وصباحنا فين واختار البر وانا لسه علي شوف كنا فين وبقينا فين واختار لي حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي يا قلبي انت حبيبي لسه حبيبي ولا ولا حبيبي عشان انت حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي